قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَني ۖ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
الله صلى الله عليه وسلم برنامجنا يا جماعة برنامج عابدون أول طلب في القرآن كان إياك نعبد أول أمر في القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم الوصف اللي شرف ربنا به النبي صلى الله عليه وسلم حبيبه خليله مصطفاه كان سبحان الذي أسرى بعبده النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا ان سورة قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون اللي بتتكلم عن العبادة يقول لنا انها ربع القرآن ربنا خلقنا ليه وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ربنا يأمرنا ان احنا نبقى حياتنا كلها ليه سبحانه وتعالى يقول قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ازاي نحقق مفهوم العبودية ده في حياتنا ازاي تبقى العبادة كل شيء في حياتنا يبقى عبادة ايه خطتنا في البرنامج ده ليه سميناه كده ويا ترى ايه هي فضل العبادة هو ده اللي احنا ان شاء الله هنتكلم عليه مع حلقات عابدون فابقوا معنا قصة عجيبة وغريبة حكاها الحافظ ابن حجر في كتاب البدر الطالع بيقول ان كان هناك رجل عنده ناقة عظيمة الثمن وكان له جار كان هذا الجار عنده بنات ومحتاج فأعطاه الناقة يعني الراجل تصدق عليه بهذه الناقة وكان الرجل يبحث عن مياه في سراديب وضاع فانتظره أهله الراجل فقدوه قاعد بيدور على بئر بيحفر هنا وهنا وهنا فالمهم غاب على أهله يوم واثنين وثلاثة فقدوه فمكث على ذلك سبع ليال فلم يعد فقالوا مات وبالفعل قام أولاده بتوزيع تركته وتذاكروا شأن الناقة قالوا آه طب ما احنا كان عندنا ناقة وأبونا اداها الجرنة فذهبوا إلى هذا الجار وقالوا له هذه الناقة هي ملك لنا فقال بل أعطانيها أبوكم لا أبوكم اداها لي صدقة فقالوا لا الناقة دي انت المفروض تردها لنا هو اداها لك يومين ثلاثة فالمفروض ترجعها لنا الراجل قال لهم دعوني ابحث عن ابيكم قال لهم طب ممكن تديني وقت انا عايز ادور على ابوكم قال له هتدور على ابونا ايه بقاله سبعة ايام اصلا ما حدش سامع له حس وخلاص الموضوع منتهي الراجل مات فبالفعل ذهب هذا الجار واخذ يبحث في الأماكن التي كان يذهب إليها هذا الرجل الصالح وفي لحظة من اللحظات وقع في سرداب فوجد صوت الرجل الرجل لقاه فلما وجده قال أين أنت منذ سبع ليال أنت بقالك سبع ليال أنت فين قال لقد وقعت وأنا أبحث عن المياه في هذا السرداب ولم أستطع أن أتخلص من هذا المكان بأي حال من الأحوال حاولت أن أنا أطلع مش عارف فوالله وهنا الشاهد وأنا قلت المرجع علشان خاطر تعرفوا أن هناك بعض الكرامات ومذهب أهل السنة والجماعة على ذلك أن الكرامة تكون للأولياء وأن النفس تطلب الكرامة ولكن الله يريد الاستقامة ده بيحصل آه بيحصل حصل إيه قال كان كل يوم يأتيني إناء فيه لبن ومنذ ليلتين انقطع اللبن فقال أنا كل ليلة كنت أحلب إلا من ليلتين أتاني أولادك وقالوا لي أن هذه الناقة ليست لي وأنا منذ ليلتين وأنا أبحث عنك قال والله كل ليلة كان يأتيني ذلك عجائب الصدقة عجائب البرهان العجيبة بقى ان احد الداعيات كانت بتحكي القصة دي في ندوة من الندوات بصت لقيت واحدة من الحاضرين قالوا لها قالت لهم انتوا بتتعجبوا على ايه انا والدي دخل عليه واحد وكان في البر في الصحراء وكان في خيمة وكانوا في شدة عطش ومش لاقيين فدخل عليه رجل وأعطاه أعطاه ماء ولبن ومشروبات وهكذا بيقول والله هي بتقول كده بتقول والله مرت الأيام ويحصل ايه يحصل ان الراجل ده نفسه نلاقيه في الطريق وقد انقطعت به السبل وهو في ضائقة لنعطيه نحن بعد ذلك نفس ما أعطانا وهكذا الأيام دول يا جماعة ربنا قال إن ولا واحد مننا هيحصل معنا الطاعة ولا واحد مننا هيبقى عند ربنا من الأبرار عمرك ما هتبقى مستقيم ولا ملتزم وعمرك ما هتدوقي طعم الإيمان ولا حلاوة الإيمان ولا هنبلغ هذه المنازل حتى نحقق هذا الأمر قال الله جل وعلا لن تنالوا البر عمرك ما هتبقى ملتزم ولا مستقيم ولا مؤمن حق الإيمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون عشان كده سيدنا عمر كان إذا أعجبه المال أنفقه سيدنا ابن عمر ابنه كان إذا وجد عبدا من العبيد يجتهد في الطاعة فيعجبه كان يعتقه في سبيل الله حتى ان بعض اولاده راحوا قالوا له يعني دول بيشتغلوك دول بيضحكوا عليك دول بيخدعوك فقال من خدعنا بالله ان خدعنا له من خدعنا بالله ان خدعنا له النبي صلى الله عليه وسلم سمى عبادة اليوم برهان الإيمان الدليل انت مؤمن ولا لا ولاحظوا انه هنا العلامة هتفترق ما بين كل واحد على حسب طبقته الاجتماعية عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق درهم ألف درهم ازاي درهم ازاي واحد يطلع جنيه ولا ريال ولا دولار ولا اي عملة يطلع يعني حاجة صغيرة قوي اطلع جنيه وابقى كسبت اللي طلع ألف جنيه اه قالوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم فسرها واحد عنده درهمين واحد عنده اتنين جنيه بس فتصدق بنص ما يملك ابتغاء وجه الله عز وجل لانه عارف ان ربنا قال في الحديث القدسي انفق انفق عليك عشان عارف ان العبودية دي من اعظم العبوديات اللي بتظهر معدن الواحد بتبين هو عنده يقين ولا لا أنفق أنفق عليك أنفق بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال إنما الثاني راجل عنده مليون جنيه وبيطلع ألف جنيه ليس كل عمل صالح يرضيه عشان كده قال وأن أعمل صالحا ترضاه يا رب أعمل عمل صالح ومش بس عمل صالح وعمل صالح يرضيك عني يا رب العالمين عشان كده لو انت عايز تدلل على إيمانك تصدق بصدقه واعرف ان فيها فكاك أسرك حديث يحيى بن زكريا الحديث الذي رواه ابن حبان وغيره وفيه ان ربنا سبحانه وتعالى أمر سيدنا يحيى أن يبلغ بني إسرائيل خمس كلمات شبه فيها موضوع الصدقة بأنه إيه واحد متكتف واحد مكتف مكتفاه بقى ذنوبه ومكتفاه الدنيا ومكتفاه عيوبه ومكتفاه الذنوب التقيلة اللي عملها فأتت الصدقة فأخذت تفك من أغلاله تفك ده وتفك ده وتفك ده وتفك ده عايز تتفك عايز تجري ربنا سبحانه وتعالى عليك ببرهان الإيمان عليك بالصدقة ربنا سبحانه وتعالى جعل السبيل لليسر في الصدقة فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى انت يا- يلي بتقول انك حاسس انك كاذب انك منافق انك مش عارف تعمل ايه مع نفسك شوف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو الشيخ وصححه الألباني يقول إن الشح والعجز والبذاء من النفاق والعكس الصدقة والنفقة في سبيل الله من الإيمان تخلصك من النفاق تخلصك من الكذب تخلصك من الآفات دي كلها انت يلي بتعاني من أسوة القلب اسمع للحديث الجميل قوي ده والنبي صلى الله عليه وسلم بيستفهم وبيسألنا أتحب أن يلين قلبك نفسك قلبك يبقى لين كده وقلبك مقبل على ربنا أتحب أن يلين قلبك وتدرك حاجتك نفسك في حاجة بتتمنى ربنا يديها لك نفسك في ايه نفسك في عروسة ولا نفسك في شقة حلوة ولا نفسك في فلوس كتير ولا نفسك في وظيفة معتبرة نفسك في ايه ايه اعظم امانية وتدرك حاجتك يا عم اللي نفسك فيه هتاخده بس تعمل ايه قال امسح على رأس اليتيم واطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك خليك رحيم كده في معاملة الناس خليك بالقلب الحنين ده على الناس امسح على رأس اليتيم واكله من اكلك مش تروح تجيب له اي اكل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وأطعمه من طعامك يلن قلبك وتدرك حاجتك يلي حاسس ان قلبك بقى حجر وحاسس ان انت بعيد قوي عن ربنا اعمل عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل به هذا العمل يكسر الحجارة دي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار دايما نقول علاج قسوة القلب إنك تعمل عمل بقوة انفجار النار يبقى ليه الأثر ده في تفتيت الحجر اللي على قلبك ومن أعظم الأعمال والقربات أن تتصدق ببرهان الإيمان الصدقة من أعظم من أعظم القربات شوفوا لما ربنا يطلب منا القرض يا نهار آه الله يطلب منا القرض أبو الدحداح لما سمع الآية دي جن جنونه ربنا بيستلف مننا إزاي ده ربنا اللي مدينا ده ربنا الغني ده ربنا هو المعطي ده ربنا هو الجواد الكريم المحسن ربنا بيطلب منا القرض قال نعم قال بخ بخ يا نهار ربنا بيطلب منا القرض إني أقرضت ربي حائطي هذا المزرعة بتاعتي كلها الجنينة بتاعتي كلها لله تبارك وتعالى أقرضت حائطي ربي من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة قال صلى الله عليه وسلم من أنفق نفق في سبيل الله كتب له سبعمائة ضعف أهو ده الحديث الوحيد تقريبا فيما أعرف اللي النبي نص على انه المضاعفة في العمل بتبقى 700 يعني النبي قال صلى الله عليه وسلم ان الحسنة بتضاعف الى عشر امثلها الى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء الى اضعاف كثيرة يعني ممكن اقل واحد بياخد 10 امثال بتاخد انت في الصلاة دي 1000 حسنة فهتاخد 10000 في واحد بياخد 700 بيتضاعف عمله 700 مرة النبي نص نص على أن من أنفق نفق في سبيل الله تضاعف في الأجر 700 ضعف وقال صلى الله عليه وسلم ما تصدق أحد بصدقة من طيب يعني أنه يكون ده من مال حلال والله لا يقبل إلا طيبا إلا أخذها الرحمن بيمينه فتربو في كف الرحمن ده ثابت لله تبارك وتعالى تث ترم ت- تزيد وتنمو وتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من جبل كما ي- يربي أحدكم فلوة زي ما الواحد يجيب الناقة الصغيرة كده والجمل الصغير ده ويكبر يكبر يكبر يكبر يلاقيه عنده بقى حاجة كبيرة قوي هي كده برضه ربنا سبحانه وتعالى يضاعف أجر الصدقة عشان كده من أعظم الأعمال والقربات قال عمر بن الخطاب فيما روى ابن خزيمة إن الأعمال تتباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم اللي بيشتكي من حنينه للمعاصي رواسب الجاهلية يعني أنا يا شيخ الحمد لله تبت بس أعمل إيه ما هو كنت زمان بتفرج على أفلام وكنت زمان ماشي مع واحدة وكنت زمان أعرف أشياء تغضب عني ربنا وكنت زمان بعمل كذا وكذا من المعاصي مش عايز افتكر بس اعمل ايه بفتكر المعاصي دي اللي بيشتكي من حنينه للمعاصي ومش عارف يغسل قلبه من ذنوب الماضي اسمع لربنا وهو يقول وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة كمل الآية وآخرون اعترفوا بذنوبهم أنا معترف يا رب ومقر إن أنا عملت ذنوب كتير وإن أنا مخلط شوية حلو وشوية وحش خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم لما قال غفور رحيم راح قال بعديها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الصدقة سبب الغفران سبب محو الذنب وأثر الذنب من قلبك كان سفيان الثوري إذا رأى سائلا على بابه يقول مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي أهلا وسهلا باللي هيجي يمحو عني السيئات مرحبا بمن جاء يغسل ذنوبي يلي خايف من عقوبات المعاصي يلي خايف من ان الذنوب دي تعكر عليك صفو حياتك يلي خايف من فجأة النقم من أعظم مكفرات الذنوب الصدقة ربنا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين مين يا رب المتقين هنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا الصدقة تطفئ الخطيئة نار الخطيئة نار الخطيئة جراحات أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات إيه اللي يداوي إيه العلاج إيه البلاستر على الجراحات دي الصدقة الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار يلي خايف من غضب ربنا ينزل عليك وانت مش عارف تعمل ايه في نفسك وانت مش عارف تتخلص من شيطانك اسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول صدقة السر صدقة تنفقها حتى لا تعلم شمالك ما أنفقت يمينك صدقة السر تطفئ غضب الرب شوفوا قد ايه المعاني دي عالية لشأن الصدقة وصح عن ابن مسعود كما في صحيح الترغيب أن راهب كان في صومعته ستين سنة فجاءت امرأة فنزلت إلى جنبه فنزل إليها الراجل ستين سنة بيعبد ربنا فتنة النساء يا ناس جات له واحدة أغوته راح زنى معها ست ليالي ستين سنة أمام ست ليالي ثم سقط في يده فهرب إلى المسجد فأوى إلى هذا المسجد لا يطعم فيه شيئا فأتي برغيف فكسره فأعطى رجلا عن يمينه نصفه وأعطى آخر عن يساره وما أكل هو فبعث الله إليه ملك الموت فقبضت روحه فوضعت ستين سنة عبادة مع ست ليالي زنا فرجحت ست الليالي الزنا كده الراجل ضاع ثم وضع الرغيف اللي تصدق به نص هنا ونص هنا ثم وضع الرغيف في كفة الحسنات فرجحت على ست ليالي زنا فنجا بصدقة ما كان يتصور أن تكون فيها نجاته من هذا المصير الحالك عشان كده استحب بعض العلماء الصدقة بعد كل معصية ودايما لما يجي أي حد يقول لنا أول حاجة في طريق التوبة إيه تقول له تصدق تصدق بصدقة حاول إن أنت تعمل عمل كبير تتقرب به لله تبارك وتعالى وتتصدق بصدقة كبيرة قوي عشان كده عبادة النهاردة بتقول لك أنفق أنفق بس من حاجة غالية عليك تقدري تتصدقي بشبكتك تقدر مال كده انت عزيز قوي على نفسك تتصدق بيه علشان يبقى عربون التوبة اسمعوا وصية الختام من فم كعب بن مالك لما ربنا تاب على كعب بن مالك ونزلت الآيات من سورة التوبة بعدما ضاقت عليه نفسه بعدما ظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه وراح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له أبشر بخير يوم مر عليك يوم ما ربنا تاب عليك قال له سيدنا كعب إن من حق توبتي أن أتصدق بكل مالي أن أنخلع من مالي لله أبو بكر انخلع من كل ماله وعمر طلع من نص ماله وسلمان كان بينفق تلت ماله وانت تقدر تتصدق بخمسة في المية بعشرة في المية عبادة تصدق بيها على إيمانك الحق بالله تبارك وتعالى لو فهمت المعنى وعرفت قدره هتبقى دي عبوديتك الأحب إلى القلب وهتتخلص بسبب الصدقة دي من أفات كتير قوي عندك حرص على الدنيا وجمع لحطام الدنيا وحب للمال هتتخلص من كل ده ببرهان الإيمان بالبرهان بالصدقة أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا سامع الدعوات جئنا عند بابك نعبدك لا نخشى غيرك إننا بقلوبنا نوحدك فارحم إلهي ضعفنا واغفر يا رب ذنبنا واقبلنا وارفع قدرنا إنا جميعا نشكرك وارحم إلهي ضعفنا